في يوم اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله هنا المدرسة الربانية وهذا برنامجكم هدى وشفاء القرآن هدى وشفاء يا ترى واحنا اوشكنا ان احنا نخلص البرنامج في انفاسه الاخيرة لقيت الهدى والشفاء ولا لسه آه، احنا عمالين نتجول بس في سورة البقرة يعني يبدو مش هنخلصها حتى وما بناخدش كل يعني احنا بناخد لمحات آه، الوقفة الليلة دي مع آية عظيمة من آيات هذه السورة آه، آية جميلة وكبيرة آه، بتتكلم عن ان آه، القضية ليست بالشكليات والمظاهر والمظهريات والصور انما بالعمل المنتج المثمر العمل يقول الله عز وجل ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون البر كلمة صغيرة مكونة من حرفين اثنين باء وراء بر جمعت الدين كله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب كان التعقيب الآيات على آه، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم ربنا بيقول لهم الموضوع مش موضوع مشرق ومغرب التوجه والاتجاه الموضوع موضوع انت عبد تسمع وتطيع وتعمل العمل يبقى القضية مش قضية الشكليات انما القضية قضية العمل قول لي يعني مش مهم لحية بقى لا هي اللحية شكليات اللحية عمل لأن الرسول قال أعفوا اللحى أرخوا اللحى وفروا اللحى أرجوا اللحى ده أمر بعمل ده أنا بعمل عم بعمل حاجة مش دي الشكليات يقول لك مش مهم بقى جلبية ولحية ومش عارف إيه وتع... لا مهم دي مش شكليات ده عمل ده عمل ابن مسعود قال لي لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب المهم خلينا في الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن البداية من هنا من الأعمال القلبية في طاعات اسمها طاعات القلوب اعمال القلوب حب ربنا ده عمل قلبي عمل م- اهو ده بقى مش شكليات ده عمل الحب والخوف خوف من ربنا والرجاء والتوكل واليقين والإنابة والإخبات والخشية ال ال ال ال ال الأعمال القلبية دي السكينة الخشوع الطمأنينة الأعمال القلبية دي هي الأساس زي ما قلنا في دروس سابقة قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات في آخر الحديث قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله يبقى هي هنا ده البداية صلاح القلب البداية صلاح القلب أعمال القلب الأعمال القلبية انك انت من امن بالله واليوم الاخر لازم تؤمن بالاخره انك هتموت وتدخل القبر وتسال في القبر ده اليوم الاخر واهوال القيامه والجنه والنار زي ما قلنا ببساطه انت النهارده لما بتهم بمعصيه او بتعصي بنقول لك انت مش عارف ان ده غلط وعارف ان ده لما تموت هتتحاسب والمعصية دي تدخل النار ليه بتعمل كده المؤمن بالله واليوم الاخر ما يعملش كده مؤمن بالله شوف الرسول صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت يبقى اللي بيؤمن بالله ان ربنا سامعه وان ربنا شايفه ما يتكلمش الا بالخير ربنا سامعك خاف من ربنا لا يخرسك لا يخسف بك الارض اللي يؤمن باليوم الاخر ان الكلام ده ما يلفظه من قول الا لديه رقيب عتيد الكلام ده مكتوب وهتتحاسب عليه في الاخره ما يتكلمش الا بخير لكن اللي بيتكلم بالشر يبقى كده في في في في ضعف ايمان بالله واليوم الاخر يبقى البدايه الايمان لكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه الانسان بطبعه يحب المال اللي يقول لك ما بحبش الفلوس يبقى بيكذب ربنا قال وانه لحب الخير لشديد قال المفسرون المال قال تعالى وتحبون المال حبا جما يبقى كل الناس بتحب الفلوس مش حاجه اسمها حد ما بيحبش الفلوس ال ال ال ال ربنا بيقول ايه بقى واتى المال على حبه العلماء بيقولوا ضمير الغائب هنا حبه عائد على ايه على حب الانسان للمال ولا على حب الانفاق يعني حبه حب اتى يعني بيحب ينفق ولا هو بيحب الفلوس ومع ذلك بينفق رغم حبه لها لأن في خطورة حب الكنز في ناس كده بيحب الفلوس مش عشان يصرف ولا يفنجر ولا يستمتع بيها لا بيحب يكنزها ويكومها ويكدسها ويحس ان عنده فلوس كتير بتدفيه ده في ناس كده وده الاخطر وده المنهي عنه في ناس بقى بتحب تنفق الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه لا خير في هذا المال إلا, ما ق- إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا بحتر إسلام دين الكرم دين العطاء دين البذل دين الإنفاق بتقرأ الآيات في القرآن كثيرة جدا في الأمر بالإنفاق في الأمر بالصدقة والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم غير السورة الثانية اللي فيها حق معلوم حق معلوم دي الزكاة حق للسائل والمحروم دي مطلقة زي دي جت مرتين هنا ينفق و... و... إيه؟ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة يبقى آتى المال على حبه دي غير زكاة غير زكاة المال اللي هي ربع العشر اللي هي 2.5% لا ده آتى المال على حبه يعني بينفق مش زكاة دي صدقات مش محسوبة من الزكاة ذوي القربى وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المضعفون أنفق وأعطي وتصدق احنا بنقول في ز- في زماننا وفي الأيام ديك اللي بيعاني كثير من الناس من ضيق العيش أكثر من الإنفاق أنفق وبعض الناس بيتحرى زيادة شوية نعم أنا يعني أشهد إن في نصابين في محتري في تسول دول اجعل لهم يعني أشياء قليلة لكن الرسول صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهتيجي معانا الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا آه لما نزلت الآية دي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا آه أبو الدحداح كان له حائط بجوار المسجد فيه سبعمائة نخلة سبعمائة نخلة سبعمائة نخلة دولك يعني ثروة ضخمة يعني إيه، النهاردة لو ل- ل- لو النخلة مش عارف بكام يعني ملايين سبعمائة نخلة دي او بلاش في زماننا ده كان على ايام الصحابة سبعمائة نخلة ده ثروة ضخمة جدا قال يا رسول الله آه الله يستقرضنا ف- سلف يعني ايوه هيدهم لك قال تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين هيديك بدلهم واكثر منهم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء يعني الحبة بسبعمية والله يضاعف بعد السبعمية فاللي عنده سبعمية نخلة ده اضرب سبعمية في سبعمية وبعدين والله يضاعف لمن يشاء شاهد ايه ان ابو الدحداح قال له اشهدك يا رسول الله ان حائطي لله الرسول قال له اجعلها في قرابتك فرقهم على قرايبك خلي بالك من قرايبك من عيلتك من قرايبك القريبين والبعاد من ارحامك اديهم واصرف عليهم و- ومش زكاة صدقات شاهد هنا ايه بس برضو مش عايز اخلص حكاية ابو الدحداح من غير ما اقول انه لما دخل الحائط وقال لها يا ام الدحادح اخرجي الدحادح فقد اقرضت ربي حائطي زوجته ما صوتتش وقالت له طب احنا هنروح فين لا قالت يلا خرجوا للصبيان وتخرج التمر من جيوب الصبيان البلح تقول لهم طلعوا طلعوا ان ربكم ان اباكم قد اقرض ربه حائطا يلا ما هو الراجل اللي زي ده لازم تبقى زوجته كده ربنا مش هيخ... مش هيعذبه بزوجته ادام هو كريم ربنا هيكرمه بزوجته بزوجه تبقى كريمه زيه زي ما قلنا قبل كده لان دماغها وقلبها في يد الله عز وجل هو اللي بيوجهها ازاي تعامل زوجها الشاهد بس ايه في كثره الانفاق ده بقى مطلب شرعي وخصوصا في الزمن ده وفي اليومين دول انك تكثر من الصدقه وتكثر من الانفاق وتهتم ب آه، السؤال والبحث عن احوال آه، قرايبك ومعارفك وجيرانك وتتصدق ما ما بنقولش شرط الصدقه اللي هو يبقى عنده الاف وعنده ملايين وتصدق لا لا لا بايسر شيء بايسر شيء كان سيدنا ابو الدرداء عاهد الله أن يتصدق كل يوم بصدقة فمرة خرج فلقوا حاطط في جيبه في كمه بصلة قالوا تنتنك قال إني أتصدق كل يوم بصدقة فلم أجد في البيت إلا هذه البصلة فتصدقت ببصلة ياما في حاجات في البيت ينفع وانت خارج انك انت تتصدق بيها آه حتى انا اسف في الكلمه لو انها مش يعني تتخلص منها بقايا اكل بقايا لبس بقايا فلوس اي حاجة تتصدق وتخرج ربنا بيحب الصدقة وانفقوا قال تعالى وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني إلى أجل قريب فأصدق ما بيتمناش الرجوع للدنيا إلا بس عشان يتصدق لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق عايز أرجع بس أطلع قرشين سبحان الله العظيم القصة اللطيفة آه ان احد الناس ده راجل آه، آه، بيذكر ان هو تركي يعني آه، بيقول بيقولوا ايه ان هو في مره كان ماشي في الشارع لقى واحد بيبيع عنب على العربيه عجبه العنب قوي عنب جميل جدا زي العسل فراح اشترى 2 كيلو عنب وراح وداهم البيت اداهم لزوجته قال لها خلي دول لما ارجع بالليل وراح شغله ورجع من الشغل بالليل آه، قعد وبعدين بيقول لها فين العنب قالت له العيال كلوه وما خلتوليش ولا حبايه قالت له والله نسينا نسيتوني نسيتوني في العنب وراح خارج دور على حته ارض وجاب مقاول وقال له دلوقتي اهو تبدا تبني لي جامع في الحته دي يا عم اصبر واحده واحده قال له دلوقتي احفر اساس وفعلا بدا حفر اساس وبنى الجامع في خلال شهر كان الجامع اتبنى واتشطب والناس بتصلي فيه قال لهم اذا كنتوا نسيتوني في حبايه عنب هتفتكروني بعد ما اموت انا ابني لنفسي جامع يبقى تجيلي شوية حسنات لو نسيت ربنا ما ينسانيش يا ترى انت عملت لنفسك حاجة قبل ما تموت ما هو هينسوه كده كده هينسوك بعد ساعة فلازم تعمل لنفسك حاجة عشان تجيلك يجيلك ريعها في القبر وانت محتاج حسنة واحدة هي ديك إيه، فاذكروني اذكركم اذكر الله بفعل الخيرات النهارده يذكرك الله في قبرك ويوم القيامه احبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله طوبى له بشفاعة ينجو بها